السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن الثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد بأي قلب نلقاه نلقاه بقلب محب بقلب سليم اليوم إن شاء الله عزيزي نتكلم عن علامة من علامات القلب المحب السليم هذه العلامة هي الرضا فمن أحب رضي من محبوبه ما أعطاه اللي بيحب بيرضى من حبيبه بأي شيء وأي هدي هد هدايا حتى لو كانت هدية من صفيح يقول لك لا ده دي جايالي من فلان وأنا بحبه جدا جايالي من خطيبتي ومحافظ عليها تلاقي البنات دلوقتي اللي متجوزين تلاقيهم إلى الآن محتفظين ببعض الحاجات كده ملهاش أي لازمة ولا ليها أي قيمة كثمن ليه يقول لك أصل كان المرحوم كان اداهالي يوم مش عارف يوم الزواج ولا يوم ايه ولا قبل ما يسافر اداهالي فمحتفظة جدا بيها ليه لأنها بتحبه فاللي بيحب بيرضى من حبيبه حتى ولو أذاه يعديله سبحان الله كان في ولد خاطب بنت وبعد فترة يعني فشكلوا الموضوع والبنت ديت يعني هي كانت إحدى الأسباب إن هي إيه فشكلت الموضوع بس هو كان بيحبها جدا وارتبط بيها جامد جدا فعشقها فطلب منها طلب فماذا طلب الحبيب كان في واحد في يوم من الأيام بيخطب الجمعة فبيقول وتجد يعني تكلم على الشاب يعني اللي بيروح يقابل البنات في الجامعة والكلام ده كله بيقول وتجد المحبوبة ومش عارف ايه والكلام ده كله وتنتظر الحبيب فوحدة صلى الله عليه وسلم فده بتعرف مين اللي صاحي مين اللي نايم بس ان شاء الله كلكم صاحيين عم انا قلت الحبيب فماذا طلب الحبيب منها قال لها بصي احنا خلاص كل واحد هيروح لحاله وبتاع بس انا نفسي في حاجه ايه نفسك في ايه قال لها نفسي في صورتين عاوز صورتين منها يعني فوافقت فكان طاير من الفرح رغم ان هم انفصلوا بس كان طاير ان هي ايه خصته بهذا الامر رغم ان في انفصال لكنه بيحب فاللي بيحب بيرضى من حبيبه بأي شيء ويقدر عليه أي حاجة عالي عادي جدا عشان كده يحيى بن معاذ صاحب الكلام الأخاذ كان بيقول إيه إذا كنت لا ترضى عن الله كيف تسأله أن يرضى عنك أنت أصلا مش راضي عنه مش راضي عن أموره التي قدرها عليك سواء طبعا كلنا في موضوع الرضا تلاقي ان الكل ما شاء الله عليه في الرضا في النعم الناس بترضى لكن المحك فين مش في النعمة في البلاء يا ترى بترضى ولا ما بترضاش الصبر الصبر ده رجولة لكن الرضا بطولة مش أي حد بيوفق فيه الناس ممكن عادي جدا تصبر لأن الناس العاقل يفعل ما يفعله الجاهل والأحمق في المصيبة بعد أربعة أيام يعني أي واحد أحمق ولا جاهل ولا متسخط على قدر ربنا فقد عزيز إيه اللي بيحصل إيه يلطم ومش عارف ايه ويعمل اليومين ثلاثة أربعة خمسة بتوعه دول وفي الآخر هيعمل ايه؟ هيسكت صح؟ فايه الفرق بينه وبين المؤمن الصابر رحمكم الله ايه الفرق بينه وبين المؤمن العاقل الصابر العلماء يقولون ان العاقل الصابر يفعل ما يفعله المتسخط بعد ايام انتوا الاثنين هتعملوه في الاخر وانتوا الاثنين هتصبروا في النهايه لكن ده سبقك بايه بالاجر انما الصبر عند ايه عند الصدمه الاولى طب مش ممكن تبقى عند الصدمه التاسعه حبيب قلبي كله هيكون صبر خلاص يعني كل القاعدين لو فقد أحدكم عزيزا نسأل الله أن يرحم جميع المسلمين أي واحد منكم فقد واحد بقاله 3 أربع سنين تفكر فيه دلوقتي ده ممكن هو قاعد دلوقتي يقول لك يا جزاك الله خيرا ربنا يرحمه كويس انت ذكرتني ده انا رمضان ده كله عدى ونسيت ادعي له اهو فخلاص وصبرت والدنيا عدت والكلام ده فالناس الذكي منهم والعاقل بيصبر مين اللي اعلى من الصابر الراضي يقول لا انا راضي على تقدير الله عز وجل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم امرنا الواحد لما تصيبه مصيبه يعمل ايه يسترجع يقول انا لله يعني انا لله يعني ان لله ملكا واستحقاقا يفعل فينا ما شاء اما واحد يقول لك ايه الموبايل ده ملكي ملكي انا اقفله افتحه اشيل البطاريه اغير الخط محدش ليه علاقه صح بتاعي طيب انت قد بعت نفسك ومالك لله والله اشترى يفعل فيها ما يفعل انا لله وانا اليه راجعون احنا راجعين له وهيكافئنا على اللي خده منا عشان كده لما تقول ام سلمه لما توفي ابو سلمه جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ام سلمه ما من مسلم تصيبه مصيبه فيقول ما امره الله انا لله وانا اليه راجعون ثم يقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني واخلف لي خيرا منها فهي ام سلمه بتقول ايه بتقول فاسترجعت وقلت ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كل شويه تقول إيه كلما اتيت الى موضع واخلف لي خيرا منه اقول ومن خير من ابي سلمه او مين افضل من ابو سلمه أبو سلمة أول بيت هاجر مع رسول الله أول بيت هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم بيت كامل أسرة فبتقول هو في حد زي أبو سلمة فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من ملء الأرض من أبي سلمة رضي الله عنه أه سبحان الله فهي لما استرجعت ورضت إيه اللي حصل؟ كافأها الله عز وجل فكل مصيبة مهما ارتفعت واجهها لعله خير لعله خير انت ما تعرفش سبحان الله فلازم الإنسان يكون عنده هذا الشعور ولذلك الحسن البصري رحمة الله عليه كانوا بيقولوا له من أين أتي الخلق هي الناس يعني إيه اللي حصل لها والغفلة دي جات لهم منين قال لهم بسيطة جدا أتي الخلق من عدم الرضا بالله عز وجل أو قلة الرضا على ما قال يعني طيب قالوا له قلة الرضا دي سببها إيه؟ قال قلة معرفتهم معرفتهم بالله عز وجل قلة معرفتهم بالله عز وجل مش عارفين ربنا مش عارف إن ربنا مقدر له تقدير وإن ده لعله الخير اللي بيحب بيرضى يا جماعة محمد بن واسع كان بيحب فكان راضي أصابه أصابت إصبعه قرحة يعني كان في يعني تعب كده في صابع من صوابعه بس هو كان يعني مبسوط والدنيا وصالح البال كده وهادي وبتاع فواحد بيقول له ايه فقعد ما ينظر له كده ويتامل فيه كده انت رايق قوي يعني ومشي معاك انت يا عم انت مش حاسس باللي انت فيه ده ولا ايه فقال لعلك تنظر الي وتسال يعني انت شكلك كده ايه مش عاجبك المود اللي انا فيه والاستقرار النفسي ده فكشف ما في قلبي قال له اه الصراحة يعني فقال له اسمع يا هذا لله علي فيها ثلاث نعم القرحة دي اللي في صبعي دي اللي هي فيها ثلاث نعم ليك فيها ثلاث نعم اه لا حدثني بقى واحكي لي واشجيني قال له أحمد أحمد ربي أنها لم تكن في لساني ما كانت ممكن تجي في لساني ايه اللي يحصل دي بقى لو جات لي في لساني ده اللي بيجي له حبايه في لسانه بيعيط انا شفت مره ولد في تانية جامعه كان بياكل مره واحده راح معيط تانية جامعه وتعيط وانت بتاكل فبقول له في قال لي في حبايه في لساني مش عارف اكل فحس بالقهر حس ان هو فقير ومغلوب وان حتى لسانه ده وهو بيتحك وهو يعني بيبلع وبتاع مش عارف يخليه جهه واحده تبقى الحبايه ناحيه اليمين ترمي انت ناحيه الشمال بس احيانا تسرح مع التذوق فتحن لليمين تلاقي الحبايه لسعت معاك اه سبحان الله حبايه صغيره فهو بيقول لهم الحمد لله انها لم تكن في لساني ولا في عيني ولا في فرجي فبيقول لهم أنا احمد الله عز وجل ان هي لا كانت هنا ولا كانت هنا ولا كانت هنا فانا ليه ما احمدش ربنا دول اساتذه في الرضا دول السابقين بشير الطبري راجل كان عنده 400 بقرة 400 جاموس جه الروم وفي معركة كده معينة ايه خدوا ايه سرقوا الحاجة دي فجم الغلمان يبكوا العبيد جايين يجروا معاهم العصيان بتاعت الايه البقر ده اللي طلعوا بيه وقاعدين امال يعيطوا وبتاع يا سيدي يا سيدي أخذ الروم الجواميس 400 جاموسة خدوا المعلف كله لو أنت مكانهم هتعمل إيه؟ أنت عارف أنت هتعمل إيه؟ عارف هو عمل إيه؟ قال وأنتم أحرار في سبيل الله فابنه استغرب وحد ربك إيه اللي حصل؟ يا أبي أفقرتنا جواميس والعبيد هيمشوا كمان قال له يا بني افهموا بقى الناس البصيرة اللي بتفهم عن ربنا وبيكون عندهم ايه الذكاء القلبي مش عندهم بلادة عندهم تقوى عالية جدا الجهاز بتاعهم شغال بيلقط فقال أراد الله أن يختبرنا ربنا عز وجل أراد أن يختبرنا فأحببت أن أستسلم له وأزيد شوف الجمال هو بيقول لك دي جاي اختبار هتشوف بقى مشير يا جواميسي يا بقري يا اللي عمري ما شفت يوم حلو ومش عارف ايه وانا ايه اللي حصل لي طب ابكي بقى على جواميسك لكن كان الاختبار فين الاختبار ده يا جماعه اي شك... اي حاجه بتقابلك في طريقك لربنا وتقدير ده زي أي سؤال بيجي لك في الامتحان وسؤال اختياري اختار من أربع اختيارات قدر عليك شيء يلا اختار السخط آآ آآ الصبر بمضض كده وانت ايه فاصل الرضا الشكر مع الرضا اختار كل اختبار في الحياة بيقابلك يلا اختار الإجابة ليه اللي طليق بيك وهم درجات في ناس بتختار الصبر في واحد بيختار أعلى درجة سبحان الله قال الله عز وجل خلق الموت والحياة ليه ليبلوكم انت في امتحان يا حاج لازم تبقى واخد بالك انك في امتحان وانك داخل داخل الاختبار ده مشكلة الاختبار ده ايه مش محدد بوقت ممكن في اي وقت تسحب منك الورقة تكون بقى بتسمع اغاني لابس سلسله بتاكل في نهار رمضان ورقتك تتسحب في الوقت ده ما فيش مشكله فكل واحد ممكن الورقه بتاعته تتسحب في اي وقت ده قانون الامتحان من قوانين الامتحان ده ان الاسئله في كل المنهج مفيش اسئله هتيجي هنا وفي اسئله ما بتجيش في لا لا لا الاسئله في كل المنهج هتلاقيها قبلك وفي اسئله سهله وفي اسئله صعبه مش كل حاجه هتلاقيها سهله في حاجات انت بتكلف بيها صعبه انك تقوم تصلي الفجر وانت مرهق وتعبان ده سؤال صعب بس لازم تجاوب عليه عشان الامتحان فانت لازم تعد كويس جدا جواب لهذا هذا السؤال والجواب لازم يكون صح فالامتحان ده تاخد بالك منه لان الكل مقبل عليه فالله عز وجل خلق الموت الحياه ليه عشان المعاني دي ميمون بن مهران بيقول لنا كلمه جميله جدا في الرضا يقول من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء انت يا ابني لا لا خلاص مالكش دواء ما عندناش دواء ليك ليه خلاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سخط فله السخط ده انه بقى مسخوط طول عمره جدا حياته كلها كرب ليه لانه ليس راضيا عن الله سبحان الله لو حب واحد بيرضى عنه يحب لعيب كوره راضي عنه احيانا الشباب اللي بيكونوا الشباب اللي بيحبوا الفرقه اللي بتتغلب بيتغلبوا من طوب ده بيتغلبوا من نفسهم وايه ده انه يدافع عنهم ويحبهم ومش عارف ايه والكلام ده كله مش الزمالك اقصد لا فتلاقي الشباب يعني طب انت بتدافع عن ايه ولا مكمل فيه وده يقول لك معلش بحب راضي عنهم هعمل ايه خلاص وفي ناس يعني بتتعامل مع الكوره دي ان هو مثلا ايه لا لا لا اسيب ديني يا عم سيبه سيبهم يا عم خلاص ما فيهاش اي حاجه مش هتبقى قليل الاصل والله ولا في اي حاجه ده بالعكس هتكون تحترم عقلك المهم يعني انا بهزر يعني بس المقصد ايه اللي بيحب بيرضى وبيدافع والغنى يا جماعه غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرضا مش في الاشياء الماديه مش الاشياء الماديه اللي هتديك الايه الرضا ده لا الرضا شيء من الداخل مش من الخارج زي السعاده وكنا اتكلمنا عليها في اول مجلس ولذلك الغنى في الرضا فلو معك مال قارون وأنت غير راض فأنت فقير ولو فقر الدنيا كله مع الرضا غنى والله سبحان الله وخلي بالك لو سخطت على أي قدر ربنا قدره عليك هو كده القدر ده هيترفع يعني واحد ربنا قدر عليه انه ايه شال ماده فصل بقى وبتاع مش مصلي وهفطر في نهار رمضان يعني الماده هتترفع يعني كده اترفعت جمعت بين الاسم والمصيبه باقيه طيب واللي يرضى اخذ اجر الحلاوه الصبر والرضا وارتفعت المنزله وقد يرفع الله عز وجل عنه ايه هذا الضنك وهذه الامور فلا تكره شيئا اختاره الله لك فعلى البلاء أنت تؤجر وعلى المرض أنت تؤجر وعلى الفقد أنت تؤجر فكل هذه الأشياء أنت تؤجر فيها طب علامة إيه تغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الراضين لما مات ولده إبراهيم ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدمع أنا بشر وعادي لأن الدمع لا ينافي الرضا قال إن العين لتدمع وذلك العبقري شيخ الإسلام ابن تيمية نسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات والضياء تترى بيقول إيه واحد بيسأله الفضيل بن عياض عم ابنه علي مات كان ماشي في الجنازة بيضحك هو ماشي في الجنازة إيه بيضحك بيبتسم وابنه ميت علي فابن القيم دخل على الشيخ بيقول له إيه شيخه شيخ الإسلام بيقول له إيه بس النبي صلى الله عليه وسلم لما ابنه مات بكى فأيهما أعلى منزلة مش كده المفترض النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعلى منزلة بس الراجل ده إيه حصل كده ففكلوا الإشكال إيه هو الإشكال كمال المنزلة أن تجمع بين عبادتين عبادة الرحمة على هذا الطفل الذي مات وعبادة الرضا فنزل الدمع ونطق القلب بالرضا أما الفضيل لم يتسع قلبه إلا لعبادة واحدة وهي عبادة الرضا فما قدرش يجيب الاثنين لكن النبي أعلى منه منزلة جمع بين العبادتين عشان كده كان اسمه شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول النبي لما مات ولده إن العين لتدمع الله أكبر وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون ولكن شوف اللي جاي لا نقول إلا ما يرضي الرب اللي يرضي حبيبي هقوله لكن أنا أتكلم ولا أقول كلام يمين ولا شمال ولا بتاع الكلام ده كله لا لن أقول إلا ما يرضيه أحد السلف قطعت قدمه الجزام قطعوه قطعوا قدمه ويده وشل فكان بيقول ايه يقول وعزتك لو امرت الهواب فقطعتني لو امرت الهوام الدود والحاجات دي فقطعتني ما ازددت لك بتوفيقك الا صبرا ورضا قل له انا مش هزداد يا رب الا ايه توفيق بتوفيقك الا رضا سيدنا نوح لما قدر الله عز وجل واخذ منه ولده وحال بينهما الموج وابنه بيتاخد قدام منه كده بعد ما قال له اركب قال له لا انا هروح للجبل يعصمني قال له يا ابني لا عاصم الا ايه من رحم من فسبحان الله في الوقت ده برضه ما زالت عاطفة الأب في القلب فقال إيه إن ابني من أهلي فربنا قال له إيه عاتبه الله عز وجل وأعظك أن تكون إيه من الجاهلين فقال إيه الراضي قال له أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم على طول يسحب مش آه انتوا برضه راعوا انا ابني اتخذوا قدام عيني وانا شفته والموج بيغرقه ومش عارف ايه انتوا مش حاسين باللي انا حاسس فيه 950 سنه شغال لا لا لا لا ده راضي ما يقولش كده زي بالظبط مين زي ابن الزبير عروه ابن الزبير رجله دبت فيها الاكله فلازم ايه راح للوليد الخليفه الملك فقال لازم ايه نجيب له الاطباء جابوا له الاطباء قالوا له رجلك لازم تتقطع وهتشرب هذا المشروب عشان ايه يغيب عقلك ونبدا نقطع لك قال وثم مشروب يغيب فيه العقل لا والله لا اشربه ما يستحملش ولكن اذا اردتم ان تقطعوا قدمي فاذا انا صليت ففعلوا انا عم بصلي بسرح في الصلاه فممكن تقطعه القصة دي سبحان الله انت كل ما تسمعها تحس ان هي من اساطير الاولين ايه البني ادم ده يا جماعة آه سبحان الله عروة بن الزبير قطع قدمه فجاء الخليفة يعزيه وهو قدامه كده شايف رجله مقطوعة قدام منه فبيعزيه فيقول له ايه فيمسك قدمه كده ويقول اللهم لك الحمد أعطيتني أربعة أطراف فأبقيت ثلاثة وأخذت واحد فلك الحمد فإن كنت أخذت فلكم أبقيت الله أكبر إيه الجمال ده إيه الجمال ده اللهم إني أشهدك ويمسكها كده ويبكي أنها ما, ما, ما سارت قط في غير سبيلك عمرها ما راحت معصية قدمان مبتورتان تقعدانك للطاعة خير من قدمين سليمتين تقودك إلى النار ربما يبتليك ليقعدك فتنقطع عما يشغلك عنه فأتى بك بسلاسل الامتحان في ناس كده إما يجي بالامتنان أو سلاسل الامتحان وفي ناس ما بتجيش بالجر هو اللي بيروح انا لسه هاجي بقى بتجره كده كان في واحد شاب كان من اهل الاستقامه والشاب ده في يوم من الايام يعني ساب المسجد وساب الايه اهل الاستقامه وحلق دقنه وبدا يقصر في الصلاه المهم يعني اخره الطريق ده ان هو ارتكب الفاحشه وزنه سبحان الله أحد الدعاة بيسأل عليه بيقول له يقول هو فين فلان يا جماعة يوروا في الكلام مرة في اتنين في تلاتة في الآخر قالوا له بيتعالج من الإيدز فراح يزوره الشيخ فأول ما شافه بكى فالشيخ داخل بقى بأي بأحاديث الرجاء وإن يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا قاعد يقول له كده قال له يا عم الشيخ أنا تبت خلاص انت بتكلمني في ايه الموضوع انتهى امال بتبكي ليه وايه اللي مضايقك قال له كنت نفسي اجيله ماشي جابني على راسي انا كنت نفسي انا اللي اجي جابني بالطريقه دي فهو متضايق من نفسه هو كان نفسه يجي محترم يتوب كده توبه وهو واقف لا مش عاوز مش عاوز يجي فايه اللي يحصل سرطان يقدروا عليه يبدأ يفوق كان لازم تيجي كده يعني كنت لازم تفوق لآخرتك بالطريقة دي وكنت تيجي محترم آه سبحان الله مش معنى كده كل اللي بيبتلوا بيبقى عندهم كده لأ بس هو كل واحد بقى إيه ليه باب وإن الله احفظوها جيدا واكتبوها بماء العينين في قلوبكم إذا أحب أحدا ابتلاه إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم ده كلام مين صلوا عليه صلى الله عليه وسلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله إذا أعطى فلحكمة وإذا منع فلحكمة يعني أم أم سلمة لما منعها أبي سلمة مش كان له حكمة ليه يدخر لها رسول الله يدخر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منعها عشان كده ايه سفيان الثوري يقول والله وتالله ما منعك بخلا ما منعك بخلا ولكن منعك لحكمة هو ربنا ما منعك إلا لحكمة وما خلق الله سبحانه وتعالى قبيحا لعجز وربنا عاجز يعني انه يخلق ده سبحان الله ولكن الله يعلم ونحن لا نعلم نحن لا نعلم فمهم جدا نهتم بهذا الملف ملف الرضا انت ايه اخبارك في الرضا كلنا بنرضى في النعمه طيب وفي البلاء بنرضى ولا مش بنرضى الحظوظ في الدنيا يا جماعة ان ده غني وان ده فقير وان ده ملك وان ده وزير وان ده غفير والكلام ده كله الحظوظ في الدنيا ابتلاء توزع على الناس ابتلاء ويوم القيامة توزع جزاء وثوابا يعني واحد فقير في الدنيا لم يمد يده على حرام وصبر واحتسب ورضي بما قدره الله عليه وسعى على رزق حلال ده نجح خد النعيم الابدي واحد اسرى الاسرياء فشل في النجاح راح فين في الجحيم الابدي يبقى مين اللي كسب الراضي فرضوا عن الله ليرضى عنكم اختم بما بدات به لا تسأل الله أن يرضى عنك وأنت غير راض عنه ارضى الأول عن ربنا ثم سله أن يرضى عنك فنسأل الله عز وجل أن يرضى عنا ونرضى عنه وعن أقداره وعلى قضائه سبحانه وتعالى أسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة